بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نهار أبيض إيه ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حول ولا قوة إلا بالله إيه يا عم ده يا عم؟ هتدخلوا رمضان إزاي يا رجالة المفاجأة الأولى التي نبدأ بها درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان لسه عليه سبعين يوم يا إخواني أبشروا يا رجالة أنا مش قادر أتخيل والله يا جماعة مين اللي معانا من أول الدرس ده ما بدأ انتوا عارفين احنا بادئين الدرس ده من امتى من بعد رمضان اللي فات انا والله ما قادر اتخيل يعني احنا انا حاسس ان احنا مثلا بقالنا شهرين بادئين الدرس ده بقالنا مثلا كذا اسبوع بادئين الدرس ده من بعد رمضان اللي فات وعدى علينا هنا موسم عشر ذي الحجه اللي كانوا معانا في الموسم ده فضل ومنه الله سبحانه وتعالى كان موسم يعني مليان فضل ومنه الله فتح من الله اللهم لك الحمد وبعد كده يعني اخواني في الله رمضان لسه عليه 70 يوم الاربع اللي بعد الجاي واحد رجب الاربع اللي بعد الجاي واحد رجب وكما قال من قال من السلف رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد يعني اللي احنا هنزرعه الوقت هو اللي احنا هنجنيه في رمضان عشان كده الواحد وهو بيعلن هذه المفاجأة امام نفسه وهو مصدوم بصراحة هندخل رمضان بيه يا جماعة هندخل رمضان علاقتنا بالكتاب ده ايه عشان ندخل بيه رمضان رمضان شهر انقاذ الامة بالذات رمضان جاي السنة دي في ظروف في البلد لا يعلمها الا الله اقتصادية وسياسية واجتماعية ومادية ونفسية رمضان ده طوق نجاة نازل لنا كلنا انقاذ السنة دي يا ترى هنعمل ايه هنستعد له صح هنرمي اساس صح في رجب وشعبان عشان نقدر نعلي في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده اخواني في الله يعني عايزين نتكلم النهارده ونبدا كده لان احنا هنبدا باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا نستعد لرمضان من اول الجمعه الجايه بل من اول الجمعه دي باذن الله نعد نفسنا فعلا في البدايه ولكن الجمعه دي احنا هنتكلم عن يعني علو الهمه عن علو الهمه في الطريق الى الله عن علو الهمه في غض السير الى الله ومش هنلاقي نماذج تعلى همتنا بيها اعلى من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولكن بعض جوانب بعض جوانب مش حياه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في كل شيء عايزين يا اخواني في الله نتشحن الجمعه الجايه باذن الله ربنا احيانا هنبدا نتكلم عن رجب وشعبان واحد رجب الاربعاء اللي بعد القادم يعني خلاص ايام يعني ما عادش غير عشر جمع على رمضان باذن الله سبحانه وتعالى ما عادش غير عشر جمع على رمضان يعني احنا بنتعامل في وقت في غاية الحرج اللي هيستعد السبعين يوم دول اللي هيسترجل السبعين يوم دول هو ده باذن الله اللي هيبقى فائز في رمضان ولكن اللي هينام اللي مش هيسترجل في علاقته بالقرآن اللي مش هياخد السبعين يوم اللي جايين دول مسألة حياة أو موت في العلاقة بالمصحف وتجديد الإيمان وقوة العبادات للأسف الشديد يعني غالبا هيخرج من رمضان زي كل سنة يعني عادي جدا ما تتخدعش ان رمضان بتبقى العبادة فيه سهلة وان الصلاة بتبقى ليل نهار لان رمضان بيئة ايمان طبيعية اصلا كل الاعمال فيه جماعية والناس مالية الجوامع وفي تيسير رباني للعبادات انما كله بعد رمضان بيرجع زي قبل رمضان الا اللي رمضان غيره واللي رمضان هيغيره هو اللي رامي اساس قبل رمضان في علاقته بالقرآن وفي علاقته بالعبادة اخواني واحبابي في الله عايزين نتكلم عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نتكلم عن علو الهمة استرجل استرجل زي اصحاب محمد بقالك قد ايه معانا بقالنا قد ايه مع بعض بقالك قد ايه في الالتزام بقالك قد ايه في الطريق بقالك قد ايه وصلت لايه تدبرت في بدايات اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تدبرت في انطلاقات اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لقيت ان في اربع انواع من البطولات عايزين همتنا تتشحن الليله باذن الله باربع انواع من البطولات عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والشحن ده كله نخرجه في علاقتنا بالقران النوع الاول من بطولات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وده نوع رهيب يا جماعه ده نوع رهيب بصراحة يعني نوع يرتجف ليه القلب نوع كلنا محتاجين نسمعه لان هنبكي دم لو فهمناه مش لو سمعناه مش قضية تسمعه لو فهمت لو قلبك فهم المعنى اللي فيه لو قلبك فهم اللي كان في قلوبهم عشان يقدروا يعملوه النوع الاول من البطولات بطولة البدايات بطولة البدايات ازاي كانوا بيدخلوا الدين الكلام ده انا بقوله لكل واحد بيدخل الالتزام والكل واحد دخل الالتزام ولحد دلوقتي رجل بره ورجل جوه والكل واحد فاكر ان بقاله سنين وللاسف الشديد لسه مستواه يعني في الاول خالص بطولة البدايات النوع التاني من البطولة بطولة الاستمرار ما ممكن واحد يدخل طلقة وبعد كده ما تشوفوش ياما يعني انا فاكر كان معانا في عشر ذي الحجة اللي فاتت اخوة طلق اخوة فرسان راحوا فين والله يا اخواني وانا بصلي السنة دلوقتي الخاطر ده جه في دماغي الناس دي راحت فين هو ال الناس اللي كانت مولعة الدنيا دي راحت فين قلت يقينا الف حاجة مستنية كل واحد منهم بره اتخطفت الدنيا خطفتهم مننا اتخطفوا يا اخوانا اتخطفوا زي ما احنا ياما اتخطفنا يا جماعه ازاي ما نتخطفش ازاي نخرج ونرجع من غير ما نتخطف بطولة الاستمرار والانطلاقات النوع الثالث من البطولات وده بطولة عظيمة قوي وكلنا هنتعرض ليها بطولة اللحظات الفاصلة في الحياة بطولة الاختبارات الفاصلة في الحياة يعني ايه يعني كل واحد مننا هيتعرض لاختبارات فاصلة في حياته انت طول ما انت ماشي بتختبر متبرجة بتختبري في معصية تعرض عليكي بتختبر كل ده اختبارات ماشي انما في اختبارات فاصله في الحياه يا ترى ايه هي والصحابه لما تعرضوا ليها عملوا ايه والنوع الرابع من البطولات النوع المذهل بقى الجائزه اللي كان لازم تتوج كل البطولات اللي فاتت بطوله الخواتيم بطوله النهايات سبحان الله كان يعني يعني درس نسائي صغير كده امبارح سبحان الله العظيم وانا بتكلم فبدات اتكلم عن خواتيم الصحابيات عن موتة الصحابيات الصحابيات ماتوا على ايه الواحد ذهل يا جماعة من ايه ده هو الناس دي كانت كده فعلا ما هو شيء طبيعي اللي عاشوا كده لازم هيموتوا ازاي يعني اللي عاشوا الحياة دي نبدأ وندخل عشان نلحق نتكلم في الموضوع المهم قوي ده ولكن عايز قلبك يركز جدا جدا يا جماعة الخطورة في الكلام ده مش في الكلام الخطورة في الكلام ده في المعاني اللي كانت في قلب الصحابة وهم بيعملوا هذه الافعال لو فهمت اللي كان في قلبهم يبقى احنا اتنقلنا نقلة مع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام البطولة الاولى بطولة البدايات يعني ايه بطولة البدايات يعني ابو بكر من اول يوم ابو بكر يعني عمر من اول يوم عمر يعني ايه برضه يعني 99% من الانتكاس بيحصلوا في فترة بداية الالتزام يعني ايه برضه يعني بداية التزامك هي اللي بتحدد قوة التزامك طول حياتك الاخ اللي بيدخل قوي غالبا بيفضل طول حياته قوي والاخ اللي بيدخل ضعيف غالبا بيدخل طول حياته مذبذب يعني ايه برضه يعني ابو بكر من اول يوم ابو بكر يعني من اول مرة سمع عن ربنا ابو بكر من اول مرة سمع عن الجنة والنار ابو بكر من اول مرة سمع يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا ابو بكر من اول مرة سمع وعنت الوجوه للحي القيوم ابو بكر ما حضرش ما احتاجش الف درس عشان يتغير ما احتاجش عشرين رمضان عشان يبدأ يفوق ما احتاجش عشر مواسم عبادة عشان يبدأ يستيقظ ما احتاجش يسمع 200 شريط ما احتاجش يقعد في 50 ورشه ما احتاجش 20 مشروع ايماني وليله ايمانيه ويوم تربوي ومعسكر ايماني ورحله ايمانيه ما احتاجش كل الكلام ده من اولها يا اخوانا داخل طلقه ابو بكر الصديق تخيل من اول يوم ستة من العشرة المبشرين بالجنه يسلموا على ايديه مش ستة يسلموا ستة من العشرة المبشرين يعني ايه يعني اللي كان بيشوف ابو بكر كان بيبقى بطل اللي كان بيتصل بابو بكر كان كان بيبقى بطل اللي كان بيحتك بابو بكر كان بيبقى بطل معناه ابو بكر ده كان ايه يعني ايه واحد اللي بيلتزم على ايديه بيبقى بطل معناه ان هو ده نفسه ايه ابو بكر ربنا نزل فيه سوره كامله في القران سوره الليل يعني ايه يا اخوانا يلتزم يسلم على ايده ستة من العشرة المبشرين بالجنه يعني هو زار كام واحد يقينا زار 20 30 واحد عشان ستة يلتزموا منهم انا مش هقول لك اول يوم في اسلام ابو بكر انا هقول لك اول يوم في التزام ابو بكر يعني ايه ليه اللفظ ده عشان نسكت الكلام على نفسنا يا جماعة عشان تسكت الكلام على اول يوم انت في حياتك الاخ بيدخل بيطلع عينيك بيطلع روحك مرفض ما راحش للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله عناق انا تعبان يا رسول الله ما عادش يعد النجوم بالليل ما عادش في صراع اسيبها ولا ما اسيبهاش انا مش قادر ما فيش حد كان بيقع في الزنا ولما اسلم يا رسول الله انا مش قادر انا خايف على نفسي من الانتكاس عمر ما في قناة كليبات ولا اغاني يا جماعة لقينا فيها برنامج الثبات حتى الممات وكيف تثبت على طريق المعصية اشمعنى يا اخواننا العصاة ابطال في المعصية والطائعين ما هماش ابطال في الطاعة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش واحد قال له يا رسول الله العادة السرية مش عارف اسيبها انا اسلمت بس العادة السرية تعباني مش قادر كانوا بيفصلهم كانوا بيدخلوا بياخدوا قرارات فورية جابوا الدنيا بالضربة القاضية مع اول خطوة دخلوها لطريق ربنا جابوا الدنيا لمس كتاف وجابوا المعاصي اللي كانوا بيعملوها قبل الاسلام لمس كتاف انا عايز اقول لك ان اوعى تفتكر ان الصحابة كانت حياتهم يعني قبل الاسلام كانوا بيعملوا كل حاجة وكان منهم من يشرب الخمر ومن يزني ده كانوا بيسجدوا بين يدي اللات والعزى بين اقدام اللات والعزى انا عايز اقول لك ازاي اتنقلوا النقله دي ازاي دخلوا الدخله دي ازاي من اول يوم في الدين بقوا ابطال اول يوم في التزام سيدنا عمر اول يوم في التزام سيدنا عمر بن الخطاب قال انا عايز اعرف مين اعرف اهل مكة زي اسلامي قال لهم مين اكتر واحد كلامنجي في مكة قالوا له فلان راح لفلان عند بيته وقال له انا اسلمت فلان طلع ما بيتبلش في بقه فوله ملا مكه كلها بالخبر عمر بن الخطاب يا اخوانا كان بيضرب في الحرم يوميا كان كل يوم بيتضرب في الحرم لانه صمم يدخل رغم المنع الامن من الصلاه في الحرم المكي صمم يدخل يصلي كل يوم في الحرم المكي وكل يوم يتضرب ويضرب وكان ده السبب ان اهل مكه يقسم والصحابة كلهم قاموا داخلين يصلوا في الحرم المكي بعد اسلام عمر رضي الله عنه كان اسلامه نصر عشان كده ابو سفيان وقف بعد غزوة احد وقال افيكم عمر افيكم عمر انت لو جه الوقت حد من اهل الباطل هيقول افيكم محمود هيقول افيكم حسام هيقول افيكم ابراهيم هيقول افيكم وليد هيقول افيكم عبد الرحمن هيقول افيكم محمد هيقول هينادي اسمك هيحس ان انت وجودك في الصف معناه ان في عمود فقري في الصف الصف مش هيقع طول ما هو موجود اول يوم في, في التزام خالد بن الوليد حاجة رهيبة يا جماعة الصحابة راحوا عشان ياخدوا منه الزكاة فمرضاش يدفع لهم زكاة فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خالد بن الوليد مش راضي يدفع زكاة مش راضي يدفع زكاة ده لسه يعني واحد لسه داخل في الاسلام ودخل في الطريق ومش راضي يدفع زكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنه ناظر أعتده وأفراسه في سبيل الله خلى كل فلوسه وقف للجهاد في سبيل الله كل أمواله خلاها وقف لله أول ما دخل الإسلام أول ما التزم إيه يا أخوانا ده من أول يوم رجالة دي البدايات يا أخوانا أنا عايز أقول لك إحنا ليه البدايات بتاعتنا ضعيفة ليه البدايات بتاعتنا مهزوزة ليه معظم الشباب بيدخل الجامعة مرة او مرتين وبعد كده بيخرج تاني ليه يا جماعة ما عندناش القوة ليه الشاب بيلتزم ويقعد خمس سنين في صراع مع المعاصي بتاعت زمان ليه ما فيش اللي بيدخل الدين طلقة زي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اول يوم في التزام سيدنا حمزة في اسلام سيدنا حمزة لما رجع من رحلة الصدق قالوا له ان ابا جهل يسب ابن اخيك بيسب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راح لطم ابو جهل بطحه فتح له دماغه شج راسه شج راسه وقال اتسب محمدا عليه الصلاة والسلام وانا على دينه يا نهار ابيض ابو جهل يعني ده دخل على مين يعني ابو جهل يعادل مين في الواقع دلوقتي يعني يعادل مين مثلا في البلد دلوقتي مثلا راح قام لطمه بطحه وفتح له دماغه وقال له اتسب محمدا وانا على ديني مش خايف ده ابطال ده داخل من اولها كده ده دي البدايه امال بعد كده في ايه امال اللي بعد كده ايه اللي هيحصل يا اخوانا يا جماعه عشان كده اللي بيدخل بدايه ضعيفه ما بيعرفش يوصل لحاجه اللي خاف ضاع مع النبي عليه الصلاه والسلام اللي اتذبذب ضاع اللي قلق اتاخر سنين اللي حاول يمسك العصا من النص ده يعني اوعى تفتكر ان مفيش ناس كانت عايزه تدخل مع النبي عليه الصلاه والسلام اوعى تفتكر ان الكل كان في البطوله بتاعه الصحابه بالمنظر ده انما ليه اللي لان التانيين ما عرفوش يكملوا اصلا لان التانيين ضاعوا اللي خاف ضاع زي مين اللي خاف ضاع زي مين اللي اتذبذب ضاع زي ابو طالب ابو طالب اتذبذب النبي يقول له لا اله الا الله وابو جهل يقول له على مله عبد المطلب النبي لا اله الا الله وابو جهل على مله عبد المطلب ضاع لانه اتذبذب اللي اتذبذب ضاع اللي اللي قلق ضاع اللي قلق اتاخر سنين المثنى بن حارثه الشيباني لما قال لا وقال لا يا رسول الله الفرس لا وما اقدرش اقاتل الفرس اقاتل العرب ماشي معاك آه، وهو عارف ان النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام رسول الله ما اسلمش غير في فتح مكه وبقى من مسلمه الفتح اللي خاف ضاع زي الاعشى الاعشى ده شاعر من شعراء العرب الكبار جه مكه عشان يسلم على ايد النبي عليه الصلاه والسلام لقطوا المشركين رايح فين رايح لمحمد ليه اسلم مش همه من حد هم عارفين ان هو مش همه وعارفين ان مركزه ده شخصيه اعلاميه خطيره جدا في الجزيره العربيه ما يقدروش يتكلموا معاه وما يقدروش يضربوه الحركات اللي بيعملوها بقى مع الايه مع الغلابه مش هيعرفوا يعملوها مع شخصيه اعلاميه في جزيره العرب زي الاعشى يفضحهم في الجزيره العربيه ويشهر بيهم قالوا له طب استنى الا تعلم انه يحرم الخمر يا نهار اسود خمر حياة من غير خمر وبعد كده قال لهم ماشي مش مشكلة بيحرم الخمر استحمل وامر الله قالوا له طب استنى اما تعلم انه يحرم الزنا لا لا لا لا, لا كل الا الزنا فقام قال طب خلاص ارجع هذا العام ولا اقابل محمد واتيه العام الذي بعده رجع مات اللي خاف ضاع اللي اتذبذب ضاع اللي حاول يمسك العصا من النص زي بنو عامر بنو عامر عرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ارايت ان اظهرك الله احنا هنقاتل وراك ولكن لو ربنا اظهرك أيكون لنا الأمر من بعدك يعني بعد ما أنت تموت يا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نمسك احنا الخلافة شايفين بيتكلموا في ايه من أولها شايف داخل باب الجامع وبيفكر في ايه عشان كده دول بيضيعوا دول بيترموا والعياذ بالله اللي داخل في الجامع وبيفكر بالطريقه دي ارايت ان اظهرك الله ثم آه ان نصرناك وظهرك الله ايكون لنا الامر من بعدك النبي عليه الصلاه والسلام رفض فرفضوا هم كمان والعياذ بالله اللي خاف اللي خافت من السخرية ضاعت ام مصعب بن عمير ام مصعب بن عمير لما بنادى على الاسلام ما قالتلوش الاسلام وحش ما قالتلوش انا رافضه الاسلام قالت له ويتحدث بي الناس الناس تاخدني تريقه الناس تاخدني البنا في بقها الناس تتريق عليا يعني ايه يا اخوانا يعني الاعشى كان عايز الدين ولكن كانت مصيبته انه عايز دين ما يعرضش شهواته كتير قوي بره الجامع بالموضع ده هو عايز يلتزم بس مش قادر ما تخلاش عن شهواتي يعني يا اخوانا ابو طالب كان عايز دين بس من غير ما يجيب لي مشاكل مع الناس انا مش عايز حد بقى ايه يقول عليا كلمه وحشه انا عايز كل الناس تحبني انا عايز اكسب كل الاطراف انا مش عايز اضحي بعلاقتي بحد بنو عامر كانوا عايزين دين بس ما يهزش موقعي ما ياثرش على مكانتي ما ياثرش اقدرش على الموقع بتاع ادخل معاكم بس افضل زي ما انا ليا موقع وكبير ضاع والعياذ بالله المثنى بن حارثه الشيباني كان عايز دين ولكن عن كان عنده خط احمر لحد هنا خلاص يا رب ما اقدرش ان انا اكمل لحد الفرص ما ادخلش كان عنده خطوط حمراء في الالتزام بتاعه ام مصعب كانت عايزه دين ولكن كانت محدش يتريق عليا محدش يسخر مني امشي في الشارع ما حدش يبص لي بصه وحشه ما حدش يقول عليا كلمه وحشه دول ضاعوا يا اخوانا ضاعوا انما اللي دخلوا صح يا جماعه اللي دخلوا الطريق ده صح اذهلوا كل من حولهم اول مره عناق تشوف مرثد ها مرثد اللي كان هو وعناق مأنتمين مع بعض في الجاهليه حبيبته كانوا بيحبوا بعض وكانوا يحبوا بعض جدا ولكن هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجع عشان يفك واحد من اخوانه الاسرى في مكة بعد الهجرة قابل عناق اول مرة تشوف مرصد اول مرة بعد الهجرة الصدمة اللي خدتها هي بتحسبه مرصد بتاع زمان اللي كانت هتنزل دمعتين قلبه هينهار ويتفطر ويقول اعمل ايه بتحسبه مرصد بتاع زمان اللي كان اول ما يسمع صوتها يقول مش قادر خلاص بتحسبه مرصد بتاع زمان اللي كان لو اتقمصت منه ولا خصمته ولا طلبت منه حاجة بتحسبه مرصد بتاع زمان الشاب الفاضي الشاب الفارغ الشاب اللي مفيش جواه معاني مالية حياته بتحسبه مرصد بتاع زمان قالت له مرثد هلم فبت عندنا الليلة يعني خلاص بقى جايبه له الموضوع من الاخر بتحسبه مرصد بتاع زمان اللي كان ما يقدرش يواجه شهواته اللي كان ما يقدرش يواجه رغباته فجئت بمارد قدامها بيقول لها يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا مواجهة فورية للمعاصي مواجهة فورية ذهلت ذهول عناق من اول مرة قابلت فيها مرصد بعد الهجرة ذهول ام مصعب بن عمير من اول مرة شافت ابنها بعد اسلامه اول يوم في التزام مصعب وهو داخل وامه عرفت انه اسلم طب اعمل معاه ايه انا كنت بحط له طبق الحلويات جنب راسه عشان يصحى من النوم ياكل حلويات ويحل بقه اول حاجة انا كنت بجيب له افخم لبس وافخم عطور ابني وضنايا يضاع مني ازاي قالت والله لا آكل ولا أشرب حتى تعود عن دين محمد عليه الصلاة والسلام فاكرة مصعب بتاع امبارح اللي كانت نظرة من عينين امه في اي امر سواء حق او باطل قلبه يلين فاكرة مصعب بتاع امبارح الشاب بتاع الجاز والراب وال metal والروك وال... فاكرة مصعب بتاع امبارح الشاب الروش طحن اللي لازم الجزمة تبقى ماركة والبنطلون يبقى ماركة والتيشيرت يبقى لون الشراب وشعره يبقى مش اي تسريعة فاكرة مصعب بتاع امبارح اللي ما كانش يعرف يخرج لو الجل بتاعه خلص ومش اي جل ومش اي برفان فاكراه مصعب بتاع امبارح اللي ما كانش يعرف يمشي في الشارع الا لما يخلص ربع ازازه البرفان عشان لما يسيب الشارع بعدها بربع ساعه يتعرف ان مصعب كان معدي من هنا فاكراه مصعب بتاع امبارح انا مش هاكل ولا اشرب لقت قدامها اسد بيقول لها والله يا امي لو ان لك مئة نفس خرجت نفسا بعد نفس على ان اترك هذا الدين ما تركته يا نهار ابيض ده انت لو ليكي 100 نفس لو طلعت روح البني ادم 100 مره انا مش هسيب الطريق ده يأست كلت وشربت يأست فاكره مصعب ذهول ذهول يا اخوانا ذهول ام مصعب لما شافت مصعب ذهول مرات معاذ سعد بن معاذ اول مرة اول يوم في التزامه اول يوم في التزامه رجع بني ادم تاني انت من اول ما دخلت الجامع بقيت بني ادم تاني انت من اول ما مشيت في الطريق اديت ضرب قاضية للمعاصي في حياتك انت من اول ما دخلت اديت لمسك تفل حب الدنيا في قلبك انت من اول ما مشيت في الطريق اهدافك اتغيرت اهتماماتك اتغيرت بقيت انسان تاني سيدنا سعد بن معاذ اول يوم في التزامه رجع من القعده مع مصعب بن عمير مصعب بن عمير دعا للاسلام اسلم اسلم على ايد مين مصعب الصحابه كانوا ابطال عشان كده اللي كان بيلتزم على ايدهم ابطال اقول لكم حاجه وما تزعلوش ها انا قلتها لنفسي النهارده عشان بس يعني ايه يعني ما تبقاش تظن ان انا بقول لك حاجه انا ما بقولهاش لنفسي انتوا عارفين الملتزمين الجداد ضعاف ليه عشان اللي قاعدين في الجامع اللي زي حضرتي وحضراتكم ضعاف الصحابه لما كانوا رجاله كان اللي بيدخل يلاقيهم اسود فجاه بيطلع له سئير فجاه بيبقى اسد سعد بن معاذ اول يوم يا رب ده مصعب ما كلموش عن تاريخه في مكه ده سعد بن معاذ لسه مش عارف عن مصعب غير الكلمتين اللي قالهم له ولكن ارى في عينين مصعب الصمود ارى في قسمات وش مصعب الرجوله والبطوله رجع لمراته بتسلم عليه وبتجري على جوزها لا ابتعدي انت علي حرام قال عليك حرام ليه قال لها انت علي حرام لقد اتبعت الاسلام وانت علي حرام ان لم تسلمي يعني ايه هي اتجعزت قالت له خلاص كيف ادخل في الاسلام خلاص دخلت في الاسلام خرج لقومه رايحين بقى لسيدهم يسلموا عليه قال لهم انتم علي حرام انتم علي حرام ليه ده انت راجل ماسك كرسي طب استنى طب سايس مفيش عن سعد بن معاذ عاش ست سنين وما تهتز لعرش الرحمن يا جماعه انت بقالك كام سنه كم واحد ملتزم بقاله عشرين سنة مش ست سنين ولكن دخل الدين صح أنتم علي حرام لقد اتبعت دين محمد فإن لم تسلموا فأنتم علي حرام لا عايز كرسي ولا عايز أبقى كبير فيك ولا عايز أي حاجة فأسلم قومه سيدنا سعد بن معاذ راح يعتمر في مكة وهو مؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين يا جماعة زي ايه كده انتوا عارفين اللي عمله سعد بن معاذ انه يروح عمره في مكه بعد ما عرف ان النبي هيهاجر ليه والصحابه هاجروا ليه انتوا عارفين ده عامله زي ايه بالظبط عارفين مثلا مثلا يعني آه يعني مثلا ايه رئيس افغانستان مثلا اوى اخطر شخصيه جهاديه آه او اوى كل المجاهدين اللي امريكا عارضه 100 مليون دولار لكل واحد يتدلى عليه فيهم ها آه ويقوم حاجز تذكره ونازل امريكا عشان مثلا يزور واحد من العلماء هناك يا عم هيقتلوك ده انت عامل فيهم عامله دبحاهم ده انت مولع قلبهم باللي انت عملته انت ما انتش عارف انت عملت فيهم ايه ورايح يعتمر ابو جهل يوقفه وهو بيطوف يقول له لنمنعنكم الطواف حول البيت قال له والله لئن منعتمونا الطواف حول البيت لنمنعنكم ما هو اشد منه عليكم لنمنعنكم طريق تجارتكم الى الشام انت ناس ان احنا في الشمال بينكم وبين الشام مش هنخلي قافله من مكه تعدي ايه ده بيكلم مين وبيكلمه ازاي وجاوي القوه دي منين ودي القوة دي قوة مصعب في مكة انما جابها منين عرف منين يا اخوانا هو اسلم على ايد مصعب مصعب راجل طلع راجل من غير ما مصعب يكلمه عن الرجولة اللي عملها مصعب في مكة عرف من نبرة كلام مصعب انه راجل لقط الر... اتعدى الرجولة من نبرة كلام مصعب ونظرات عينين مصعب والنور اللي خارج من كلام مصعب بن عمير رضي الله عنه ده دي البدايات يا اخوانا دي البدايات بتاعتهم وبدايات الصحابة كثيرة ولكن من الحاجات اللي تذهل برضه بجانب بطولة مش هضعف مش هضعف لا يمكن ان انا هضعف ولا هتهز ولا حاجة هتهزني ولا حاجة هترجعني ورا تاني تعامل فوري مع المعصية وانطلاق من ضمن البطولات بطولة الاستمرار يعني ايه بطولة الاستمرار بقى يعني ايه بطولة الاستمرار هي ديت المشكلة يا اخوانا والله كنت لسه مع يعني اخ من الاخوه كان زمان يعني هو واخوه فكان اخوه يعني نايم شويه وكان الاخ ده ناري ما شاء الله لا قوه الا بالله فمرت الايام الاخ اللي ناري ده نام واخوه بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله منطلق فواقف مع الاثنين اقول له يا ابني ده انت كنت انت اللي زمان انت اللي الواحد يعني متعجب من النشاط بتاعك هو يا اخوانا مفيش حد بيعرف يكمل ليه هو مفيش حد بيواصل ليه مفيش حد فاهم يعني ايه مش هقف اللي الصحابة رسخوها في الدنيا ازاي ابو بكر الصديق اول ما اسلم لا اخوانه بيتعذبوا طلع كل ماله عشان يعتق العبيد عشان يعتق المسلمين العبيد اللي بيتعذبوا زي سيدنا بلال وزي سيدنا افلح عشان يعتق العبيد اللي بيتعذبوا ونزل فيه سورة الاعلى جزاء له على ما فعل سيدنا ابو بكر الصديق بعد عشر سنين جت الهجرة طلع طلع كل ماله تاني عشان النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر سيدنا ابو بكر بعد 19 سنة جت غزوة تبوك واحتاج الجيش للنصرة والمدد المادي طلع كل ماله تالت عشان الجهاد في سبيل الله طبعا حركة زي دي احنا ممكن نقولها عاد ابو بكر طلع ماله ثلاث مرات حبيب قلب الكلام ده ما يعديش يا اخوانا الكلام ده كلام خطير جدا الكلام ده يعني ايه نفس اللياقة الايمانية في اول التزامه زي في وسط التزامه زي في اخر حياته يعني ايه انسان بطل لا ينزل يعني ايه انسان مستواه الديني ما بينزلش يعني ايه انسان قادر انه يعمل التضحية المهولة دي والبطولة الدعوية دي في اول وفي وسط وفي اخر عمره يعني ايه يا اخوانا يا جماعة فما وهنوا لما اصابهم مش هقف مهما حصل مش هقف مش ممكن اقف زي سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه ابوه يكت... يروح يدور على دين غير دين المجوسيه يكتشف النصرانيه يقول لابونا هتبع النصرانيه ابوه يأيده ويكلبشه مش هقف لا يمكن هقف يبدا يسترشد في قافله طالعه للشام ولا لا ويوم ما يعرف ان في قافله يكسر الاغلال بتاعته ويهرب من ابوه مش هقف يروح يشتغل خدام لقص بن القساوسه مش هقف حتى لو اشتغلت خدام يروح يكتشف ان القص ده نصاب ويكمل معاه مش هقف انا هروح فين ما انا ما عنديش مكان تاني اروحه واحد نصاب بس بيقول كلام الدين وبيفيدني بكلام الدين وان كان هو ما بيطبقش الكلام ده احسن من ان ما يبقاش في كلام دين اصلا مش هقف يموت يروح دولة تانية القص تاني مش هقف يتأثر ويبقى أسير وعبد عند اليهود في المدينة المنورة مش هقف تعدى عليه سنين مش هقف يعني ايه ان انا لن اتوقف يقول لك ايه هو النجاح يقول لك النجاح هو القدرة على التنقل من فشل الى فشل دون ان تفقد حماسك انا مش هقف انا مش هبطل انا مش هتوقف عشان كده وانت بتحفظ القرآن مش هقف يا انت عارف في دموع قد ايه نزفت من من العيون والقلوب عشان اللي ختموا المصحف يختموه عشان اللي حفظ القران يحفظوه انت عارف في ناس صدورها دي توسلت بالله وراسها اتمرغت في التراب قد ايه عشان ياخدوا جايزه خيركم من تعلم القران وعلمه مش هقف مفيش حاجه توقفني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال لو كان الايمان في الثريا ازاي لو لو هيحصل في طريقه مليون معوق مش هيقف هيتصرف هيطلع على الف مرحلة ولكن لن يتوقف يا اخوانا حتى مع الانبياء سيدنا ابراهيم ربنا يقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين خلاص عايز ايه يقف في وش قومه ويقول لهم اي الفريقين احق بالامن خلاص اليقين وصل عندك لدرجة مهولة عايز ايه يقول رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن بلى ولكن ليطمئن قلبي يطمئن قلبك ايه ده انت وقفت في وش النمرود وما خفتش ده انت اترميت في النار وما خفتش ده انت حطمت الاوثان وما خفتش ده انت آية من آيات ربنا في اطمئنان القلب بالله وفي اليقين سيدنا إبراهيم مش هقف مش هقف الشعار بتاع مدارج السالكين للإمام ابن القيم إذا ركنت إلى ما نلت فما نلت لو انت وصلت المقام ووقفت عنده انت ما خدتش اذا ركنت الى ما نلت فما نلت ما نلتش سيدنا موسى عليه السلام يعني رب ارني انظر اليك عايز ايه يا موسى ربنا كلمك مش هقف انا على طول عايز الاعلى انا على طول عايز المقام الاعلى النبي عليه الصلاه والسلام في رحله المعراج يعدي يلاقيه بيصلي في قبره في رحله الاسراء يلاقيه بيصلي في قبره حتى وهو ميت حتى في حياه البرزخ مش هقف يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يبعث فيجد موسى باطش بقائمة من قوائم العرش مش هقف مش هقف حتى يوم القيامة حتى في القبر حتى في الدنيا اخوانا ال ال الاستمرار يا جماعة الاستمرار انك انت يبقى عندك عزيمة مش هقف لن اتوقف ابدا الاستمرار انك انت منطلق بدايتك قوية ومنطلق بعد كده مدى الحياة ومعاهد ربنا ان ده جهد عمر ان التزامك وانطلاقك الى الله ده جهد عمر انما مش اللي يحفظ ويقف ويخلص له جزئين ويقف وفي ربع الختمة يقف ويقوم ليلتين ويقف ويقعد جلستين ضحى ويقف ويحضر درسين ويقف وتعلى همته اسبوعين ويقف ويشتغل في الدعوة شهرين ويقف ويطلب علم كتيبين ويقف وبعدين يا اخوانا الانطلاق يا اخوانا مش هقف مش هقف من بطولات الصحابة العظيمة جدا بطولة اللحظات او الاختبارات الفاصلة في الحياة يعني ايه الاختبارات الفاصلة في الحياة يعني زي السيدة نسيبة بنت كعب كده ام عمارة وهي داخلة في غزوة احد فجأة هي داخلة تسقي مية هي ملهاش دعوة اصلا ان هي تقاتل او ان داخلة تسقي مية فجأة تلاقي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مكشوف ظهر النبي مكشوف ده يا جماعة معناه ايه معناه ايه ظهر النبي عليه الصلاه والسلام شوف يعني النبي ممكن يتقتل بسهوله في غزوه احد الا ان يعصمه الله سبحانه وتعالى من هذا الامر انها تمسك سيف وتقف في ظهر النبي ده معناه ايه معناه ايه 909 مش 99% ده مليار في المية مقتولة مقتولة ده هتتذبح الوقت ده هتتقطع حتت اختبار اللحظات الفاصلة الاختبارات دي كلكم هتتعرضوا ليها كلنا هنتعرض ليها اختبار ان دينك ممكن يبقى تمن روحك اختبار اليقين الراسخ كلنا قاعدين نتكلم دلوقتي ممكن تختبر بفتنه بنت تتصل بيك وتقول لك انا بحبك مثلا يعني اختبار بس مش اختبار مصيري عادي ممكن تتعرض لاختبار وظيفة عمال حرام اختبار بس واخوة كتير وقعوا في, في الاختبار ده انما برضه مش مصيري ممكن تتعرضي لان زوجك مثلا عايزك تبعدي عن الالتزام او خطيبك عايزك تخلعي النقاب اختبار بس يا جماعة في حاجة اسمها الاختبارات المصيرية في الحياة يعني ايه الاختبارات المصيرية في الحياة زي ام سليم كده اول يوم تسلم فيه جوزها يعلن كفره ويقرر انه هيحج من المدينة المنورة ومش هيقعد في بلد فيها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يعني ايه الكلام ده يعني اتحطت في اختبار ما بين مشاعرها وما بين دينها اتحطت في اختبار ما بين مشاعرها وما بين دينها ده جوزها يا اخوانا الست اللي جوزها بيسيبها تقول لك انا عمري ضاع خلاص انا حياتي ضاعت خلاص يعني الست بتنهار لما جوزها بيموت اكتر من لما ابنها بيموت ليه لان زوجها بالنسبه لها ده حياتها واستقرارها ومصدر دخلها ومصدر الحنان في حياتها واللي هيأنسها في كبارها و... يعني الست بالنسبه لها جوزها ده حاجه مهوله ام سليم جوزها يهاجر من المدينه يهرب من النبي عليه الصلاه والسلام وهي تفضل قاعده وتصمم انها تكمل مع النبي عليه الصلاه والسلام ما احبطتش بقى ما قعدتش بقى ايه محطمه نفسيا ما قعدتش تقول انا شبابي ضاع يا ريتني كنت اتجوزت حد يا ريتني طب طب اروح ادعو للاسلام ما يمكن يرجع معايا تاني من الشام اللي هرب ليها من الاختبارات المصيريه في الحياه لما مرصد قابل عناق في مكه كان ممكن يا جماعه بعد ما مرصد رجع المدينه واستاذن النبي انه يتجوز عناق والنبي رفض كان ممكن مرصد يجي له اكتئاب نفسي او ياخد ادويه نفسيه زي شباب كتير قوي فشل في علاقه الحب اللي ارتبط بيها او البنت اللي بيحبها اتجوزت واحد تاني او لاي سبب ما وافقش عليه اهلها يجي له اكتئاب نفسي كان ممكن مرصد يا جماعه يقعد يغني خصمه الشوارع ويقعد يعيش بقى وكان ممكن مرصد يا جماعه يقعد يضرب عن الزواج طول حياته زي ما كتير شباب بيحب ومرضاش يتجوز بعد اللي متعلق بيها ما, ما, ما عرفش يتجوزها كان ممكن مرصد يدخل في اكتئاب نفسي كان ممكن يتحطم كان ممكن يحبط انما يا اخوانا ازاي ان انت يبقى فعلا مشاعرك تجاه ربنا اعلى من اي حاجه في حياتك الاختبارات المصيريه في الحياه الصحابه لما كانوا بيلاقوا ان الدين واقف قدامه حاجز كان لا يمكن يسمحوا ان في حاجة تقف قدام انتشار الدين الموقف ده حصل مرتين حصل مرة مع البراء بن مالك في حديقة الموت في قتال مسيلمة الكذاب وحصل مرة مع سعد بن ابي وقاص في فتح مصر لما اتقفل باب الحصن بتاع مسيلمة في حديقة الموت ولان الاسلام مش عارف يدخل الدين وقف هنا الدين وقف ليه لان الباب ده بين الدين وبين الناس اللي جوه براء بن مالك ما قدرش يسكت قال لهم احملوني وقذفوني نقذفك دي فين ده في 40000 واحد جوه انت بتتكلم 40000 واحد جوه 40000 واحد مشرك مرتد بيقاتل مع مسلمه الكذاب نقذفك فين اقذفوني جوه الباب ده هو اللي بين الدين هو اللي بين الاسلام وبين المكان اللي جوه ده انا جسدي وروحي فداء ان الاسلام ما يقفش قدامه عائق اسمها اختبار اللحظات او الاختبارات الفاصلة في حياة الانسان انك تتعرض لاختبار ان الدين بقى تمن روحك ممكن معظم دول ما ماتوش يعني معظم لا نسامه بن كعب اتقتلت ولما سليم خسرت اتجوزت اللي احسن من جوزها المشرك ولا البراء بن مالك اتقتل ولا سعد بن ابي وقاص مات ولكن يا جماعه هو فعلا اثبت عمليا لما جت الاختبارات الفاصلة ان دينه اغلى من روحه من اي حاجة في حياته سعد بن ابي وقاص لما اتقفل الحصن في فتح مصر عمل نفس موقف البراء بن مالك اقذفوني طب المرة دي مش مسالمة الكذاب يا ابن ابي وقاص ده المرة دي الروم ده المرة دي انت بتقاتل الروم يعني احنا احنا مش بنهزر الوقت بقى يعني احنا مثلا مش رايحين نحارب في وسط افريقيا ده انت بتحارب امريكا يعني الموضوع ما هواش كده اقذفوني اقذفوني وفتح لهم الحصن وربنا مكن على ايديه اللي بيعمل البطولات دي دايما ربنا بيجيب على ايديه فتح كبير قوي ليه ربنا سن يعني كرم ربنا سبحانه وتعالى اختبار اللحظات الفاصلة في حياة الصحابة او في حياة الانسان الاختبارات الفاصلة زي مين يا اخوانا يعني زي زي سلمة بن الاكوع كده رضي الله عنه قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروى عن آآ آآ يعني اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وهم في معسكر جهادي وجي واحد مشرك واتصنت عليهم اتكشف ركب الجواد بتاعه وطار النبي عليه الصلاه والسلام يروى انه قال من ياتيني به وله الجنه مين اللي يجيب المشرك ده اهو وله الجنه موضوع خطير يا جماعه سيدنا سلمة طلع يجري صحابي ركب جواد وطلع يجري ورا المشرك وصحابي ركب جمل وطلع يجري وسلمة من الاكوع ما كانش معاه لا فرس ولا جمل ولا معاه حاجه راكب كان ماشي في المعركه دي طلع يجري على رجليه رضي الله عنه القضية العبرة هنا ايه العبرة هنا ان المشرك طبعا بيجري بايديه واسنانه ده هيتقتل فاللي اللي راكب الجمل شوية ويئس هو فين والمشرك فين فرجع خلاص رجع شوية اللي راكب الفرس هو كمان يئس ورجع سلمة بن الاكوع بيجري هو مش شايف قدامه المشرك ده راح فين اصلا وسلمة بن الاكوع نفسه هيتقطع سلمة بن الاكوع هيموت خلاص نفسه هيتقطع ومع ذلك مش هقف مش هقف هتموت اموت وانا بجري ورا الجنه اخدها زي بالظبط اللي نالها اموت وانا بجري ورا الجنه مش هقف سلمة الاكوع ها ويقول انها الجنه يا سلمة انها الجنه كلمه الجنه دي كانت بترن في قلب سلمة ابن الاكوع انها الجنه يا سلمة لحد ما لحق بالمشرك وطوقه وقال له تعالى يا جنتي تعالى يا جنتي مش هقف يا اخوانا اختبار اللحظات الفاصله في عمر الانسان اختبار اللحظات ال ال الاختبارات الفاصله في حياه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلكم كلنا هنتعرض للاختبار ده انا خايف من اللحظه دي ولكن انا عارف انها جايه انا عارف انها هتيجي في حياتي وفي حياتك وفي حياتك وفي حياتنا كلنا لما هتمتحن بقى انت النهارده بتمتحن دينك اغلى ولا شهوتك طب دينك اغلى ولا فلوسك في لحظات هتيجي دينك اغلى ولا روحك دينك مصدق بجد اللي هينجح في اللحظات ده هيبقى من ابطال التاريخ بتوع الاسلام اللي هينجح البطوله اللي بعد كده العشاء طب دي دي البطوله اللي بعد كده خواتيم بعد التتويج بقى للبطوله بتاعه البدايات البطوله بتاعه الانطلاقات والاستمرار البطوله بتاعه اللحظات الفاصله بطوله الخواتيم كان شيء طبيعي ان سيدنا سعد بن معاذ يموت الموتة اللي ماتها دي ان هو يموت وهو بيدعي ربنا ان لو ما عادش حرب مع المشركين خدني يا رب اقبضني يا رب انا مش عايز الدنيا كان شيء طبيعي ان معاذ بن جبل يموت وبيقبل الطاعون في ايديه ويكلم الموت يبعت رسالة حب للموت يقول له اخنق خنقك فوالله انه احبك لاني مش هشوف ربنا وحبيبي ومولاي الا لما اموت كان شيء طبيعي ان مصعب بن عمير يتقطع حتت في اخر لحظة من حياته في بطولة نادرة عبر التاريخ عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام كان شيء طبيعي ان ابو ايوب الانصاري وهو في السفينة في فتح بلاد الترك وعنده 92 سنة يقول لهم إن أنا مت فلا تدفنوني حتى تصلوا إلى أرض الجهاد في القانون البحري اللي يموت ويعدي عليه مش فاكر بقى 12 ساعة ولا 24 ساعة يترمى في البحر لو السفينة مرستش على أرض في هذه الساعات يترمى في البحر قال لهم فلا تدفنوني حتى تصلوا إلى أرض المعركة حتى إذا لقيت ربي أقول له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا كان شيء طبيعي أن عكرمة بن أبي جهل البطل من أول يوم في إسلامه والتزامه أنه لما يجي يموت يعمل كتيبة المبايعة على الموت في اليرموك كان شيء طبيعي أن دي تبقى نهايتها يا جماعة يا شباب إخواني وأحبابي في الله عشان إن شاء الله بإذن الله بعد أدان العشاء اللي هيكمل معانا دكتور احمد عبد المنعم ربنا يحفظه آه ويبارك فيه لان يعني يعني احنا اتكلمنا مع بعض قبل ما اجي عن مسألة في غاية الخطورة يا جماعة سبعين يوم على رمضان سبعين يوم هندخل رمضان بايه لو ما حصلش ثورة في السبعين يوم دول في علاقتك بالقرآن وفي علاقتك بالعبادة يا ابني مش هتستفاد من رمضان يا اخوانا التعب كله مش في رمضان يا اخوانا رمضان ده انت بتقش فيه التعب كله في رجب وشعبان رجب الاربع اللي بعد الجاي خلاص واحد رجب الاربع اللي بعد الجاي رمضان ده فرصة عمرنا انا حاسس وانا جاي يا جماعة ان انا جاي اقول لكم فرصة عمركم جت فرصة عمرنا كلنا جت احنا خارجين من سنة ما يعلم بها الا ربنا لو تفتكروا السنة اللي فاتت دي ما يعلم بها الا ربنا ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية ظروف نفسية ظروف ايمانية تعثر ايماني جت فرصة يا ابني ثلاث شهور بإذن الله إن ربنا أحيانا هجيب لكم إن شاء الله ورق رامي الله يرحمه دكتور رامي اللي مات في شعبان الورق بتاعه عندي مذكراته مذكراته اللي كان كلها استعداد لرمضان قريت فيها مات في شعبان وهو صايم الله يرحمه قريت فيها جدول ما بعد رمضان من وهو قبل رمضان عامل جدول العباده اللي بعد رمضان ومفرغ الشرايط شرايط بتاعتنا شرايط بتاعت الشيخ احمد جلال الشرايط بتاعت الدعاء اللي بيتكلموا عن رمضان مفرغ الشرايط وبيدرس وبيذاكر زي الثانويه العامه بالظبط عشان يستعد لرمضان عشان كده يا اخواني في الله ان شاء الله باذن الله آآ آآ هنبدا من اول المره الجايه رمضان غيرني بقى التغيير الحقيقي ازاي نتغير بالقران ازاي نتغير بعلاقتنا بكتاب ربنا الكتاب ده يا اخوانا قدامنا 100 يوم من هذه اللحظه 100 يوم 70 قبل رمضان و30 يوم في رمضان باذن الله 100 يوم المعسكر التأهيلي للكليات الحربية 45 يوم يعني معسكرين تأهيليين زي بتوع الكليات الحربية يعني إن صدقت الله مع هذا الكتاب هتخرج من رمضان مارد بإذن الله هتخرج من رمضان راجل ربنا من علينا وقطعنا الفترة اللي فاتت مرحلة كويسة جدا فضل منة الله دخلنا في الورش دخلنا في الصحبة النهاردة كنا قاعدين بعد الفجر كان في شباب بفضل ومنة الله في جلسة اجتماعية جميلة كده شباب من الدرس يعني ليسوا بفضل ومنة الله قليلين اللهم لك الحمد التحفيظ لما بروح الواحد بيبقى هيبكي من جمال يعني فضل ومنة الله الهمم اللي رايحة هناك قطعنا شوط يا جماعة بفضل الله عملنا ربنا من علينا بحاجات طيبة كتير بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى الثلاث شهور الجايين دول حياة أو موت عاهد ربنا من دلوقتي هتروحوا باذن الله سبحانه وتعالى النهارده يعني كل واحد هيبدا بقى على ما نبدا احنا البرنامج انت بتبدا بالذاتيه بتاعتك باذن الله سبحانه وتعالى هتبداوا بقى ان شاء الله اه اه تراجع علاقتك بالقيام تراجع علاقتك بالقران تشوف هتجاهد مع كتاب ربنا ازاي تبدا تشحن نفسك اخواننا جايبين لنا ورق رمضان لا احنا مش عايزين ورق رمضان دلوقتي مين اللي جايب ورق رمضان دلوقتي مشاريع رمضان ده لسه احنا دلوقتي ان شاء الله الورقه اللي هنجيبها المره الجايه والاخوه هتاخدها بالثمن لانك لازم تدفع ثمن دعوتك وهننشر الموضوع ده في الدنيا كلها الورق بتاع رجب وشعبان باذن الله ولكن ان شاء الله الان مع الاذان وبعد كده دكتور احمد عبد المنعم باذن الله سبحانه وتعالى هيكلمنا بقى عن يعني آية من كتاب ربنا كده ازاي القرآن ممكن رمضان ممكن يرفعنا وبعد كده ان شاء الله التوصيات بإذن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم صوتنا راح يا رجاله دكتور احمد ربنا محسدنا يا جماعه بيقول صوتي على انا صوتي عليه جزاه الله خيرا انا استمتعت والله انتوا استمتعتوا انا استمتعت جدا يعني بصراحه يعني ان بعد الايه اللي ربنا اتكلم فيها عن القران والصيام ها اللي هي شهر رمضان الذي انزل فيه القران ربنا قال ايه واذا سالك عبادي عني ما عادش السؤال عن مراد الله بقى السؤال عن الله نفسه حصل ارتقاء القران بيرفعك الصيام بيرفعك وزي ما دكتور احمد قال قال طب القران والصيام بين ايدينا دلوقتي قبل رمضان ب 70 يوم القران والصيام بين ايدينا مين يبدا صيام من الوقت يا رجاله يرفع ايده اه يعني يا رب يا رب لو كل واحد بيرفع ايده وبيتكلم بجد الدنيا هتتغير مين يثبت اثنين وخميس من الوقت ها آه. مين يبدا قيام ليل من اول الليله ها آه. ما شاء الله الكويت الا 10% رافعين ايدهم يعني مش عارف بقى اللي رافع ايده بالظبط قد ايه عموما يا اخواني في الله ان شاء الله باذن الله آه آه يعني عشان بس التوصيات في النهاية سريعا كده أول حاجة يوم الأربعاء القادم بمسجد الصديق بالمشاية درس الشيخ أحمد جلال طبعا يوم الأربعاء بإذن الله في مسجد الصديق هيبقى الدرس في دكتور عبد الرحمن الصاوي الشيخ أحمد جلال الشيخ علي قاسم وانا باذن الله سبحانه وتعالى احنا الاربعه باذن الله ربنا اذن هيبقى افتح لي قلبك آه او يعني باشمهندس احمد سلطان بيقول يعني وحط عنوان من عنده بقى انا بقول كده قبل الامتحانات الشباب يسال ونحن نجيب يعني ايه يعني وانا بقول انا العنوان بتاعنا افتح لي قلبك انتوا احرار بقى يعني ايه اللي عايز اي عنوان ياخد العنوان اللي هو عايزه ها آه ده باشمهندس يبقى ان شاء الله باذن الله في لقاء افتح لي قلبك الشباب يسال ونحن نجيب قبل الامتحانات بقى ان شاء الله يعني وان كان طبعا الامتحانات المفروض ما تعطلناش يبقى الاربع الجاي في مسجد الصديق دكتور عبد الرحمن والشيخ احمد جلال والشيخ علي قاسم احنا الاربعه ان شاء الله افتح لي قلبك طيب بالنسبه يا اخواني في الله لتحفيظ النساء يعني دي عايز اقولها بقى والستات مركزين معانا اخواتنا يركزوا معانا يعني المكان تحت في الجمعيه الشرعيه اتجهز خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا كان في تجهيزات مكلفة وتجهيزات كتير يعني اتجهز المكان خلاص تحت بفضل الله الاستقبال للي هيحفظهم في الجمعية الشرعية قلنا النساء هيحفظوا في الجماعة الشرعية وان شاء الله هنتفق لهم كمان يعني او يحفظوا في مسجد الصديق ليناسبها المكان هناك انما احنا هنبدأ للنساء في الجماعة الشرعية يوم الحد والاثنين الجايين دول يركزوا النساء عشان يعرفوا بعضهم واللي ما جاتش الدرس النهارده يعرفوها وكله يقول لبعضه يوم الحد والاثنين من الساعة عشرة الصبح لحد صلاة العصر بإذن الله في دار القرآن تحت في دار القرآن تحت هنا في الجمعية هيبقى استقبال النساء من اجل تحديد كل واحده هتيجي موعدها ايه سرعه حفظها ايه سرعه مراجعتها ايه هتدخل من انهي محطه من المحطات السبعه يبقى يوم الاحد والاثنين يوم الثلاث البدء الفعلي لتحفيظ النساء ان شاء الله يبقى النساء يركزوا معانا يوم الثلاث ده اهو بفتح الله وحده بفتح الملك القدير وحده هنبدا ان شاء الله فعليا المحطات السبعة الحفظ وتجويد القرآن الكريم عند النساء يعني أنا كنت في مصر اليومين اللي فاتوا لقيت ناس بدأت بفضل منة الله يعني الموضوع بينتشر يا إخوانا بفضل منة الله نفس الطريقة بنفس طريقتها يعني إن شاء الله ربنا يكتب لها القبول والنجاح يا رب يبقى بالنسبة لتحفيظ النساء في الجمعية الشرعية يوم الحد والاثنين من الساعة 10 الصبح لصلاة العصر استقبال النساء في دار القرآن تحت والبدء الفعلي يوم الثلاث بالنسبة لإخواننا وأخواتنا على الإنترنت هيقدموا طلبات طريقة المحطات السبعة برضه هتبدأ على موقع الطريق إلى الله على الغرفة الصوتية فضلوا مني تلاقي عشان يبقى النت ماشي خطوة بخطوة معانا زي ما بدأنا الورش هنا وبعد كده بدأناها على النت اللي عايز اللي معاه إجازة واللي عنده خبرة في التحفيظ وعايز يحفظ أو اللي عايز يحفظ أو اللي عايزة تحفظ فضل ومنة الله طبعا في فريق من المحفظين ولكن كمان اللي عنده خبرة لأن النت كبير ومجال واسع يقدم على موقع الطريق الى الله عشان اللي قاعد في بيته اللي قاعده في بيتها اللي ما عندوش وقت ان هو يجي اللي في امريكا اللي في اوروبا اللي اللي اللي يبدا ايه يتواصل معانا هيبقى التحفيظ اسمه تحفيظ ديليفري تحفيظ ايه ديليفري عشان اللي قاعد في امريكا اللي قاعده في اوروبا اللي قاعد في اي حته وبمناسبه تحفيظ ديليفري يعني عملنا فكره كده من كذا يوم بدات سلسله على الواتساب وبعتها لبعض الاخوه ففضل الله لقيتها اللهم لك الحمد يعني انتشرت كتير جدا سميناها سلسله دين ديليفري سلسله ايه دين ديليفري فاحنا ان شاء الله غالبا الجمعه الجايه هنعمل رقم موحد للدرس ده اهو رقم واحد لكل الاخوه والاخوات اللي فيه لكل الشباب والفتيات اللي فيه لكل الرجال والنساء اللي فيه هيبقى رقم موحد يعني باذن الله هبعت لكم من خلاله للي عنده الواتساب منكم باذن الله هبعت لكم من خلاله آآ آآ رسائل تذكير حيه يعني ايه مخصوصه لايه لهذا الدرس باذن الله عشان نفضل متواصلين مع بعض طول الاسبوع باذن الله يبقى اسمها دين ديليفري خلاص باذن الله يبقى اذا تحفيظ ديليفري من خلال شبكه الانترنت طريقه المحطات السبعه اللي عايز يحفظ او يحفظ يقدم على موقع الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى يتقدم بالطلبات وهنبدا ان شاء الله في خلال ايام هذه الطريقه ان شاء الله باذن الله طيب بالنسبه للي بيتابعونا على الغرفه الصوتيه يعني طبعا آه يعني لازم نتقدم بالشكر يعني باذن الله سبحانه وتعالى الكل اللي بيتابعونا على الغرفه الصوتيه ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ونتمنى ان شاء الله ان يبقى في مجهود خاص للانترنت اكتر من كده طيب يا اخواني تحفيظ الرجاله بقى تحفيظ الرجاله يا رجاله رجاله تحفيظ الايه الرجاله مين اللي لسه ما راحش التحفيظ يرفع ايده كده يعني انتوا عايزين تقنعوني ان كل اللي منزلين ايدهم طب نزلوا ايدكم مين اللي راح التحفيظ قال لها امال الموضوع كده احنا بنضحك على بعض ولا ايه اللي راح التحفيظ يرفع ايده طب وات نزلوا ايدكم طب اللي ما راحش التحفيظ يرفع ايده ايوه كده صوتكم بدا ايمان بقى الدنيا بدات بقى اللي ما راحش التحفيظ ما راحش ليه ليه يا جماعه حافظ انتوا خاتمين ما شاء الله يعني خلاص مش محتاجين يعني الموضوع احنا بنقول رمضان بعد سبعين يوم يا ابني يعني انت ممكن تروح فيهم عشر اسابيع تروح فيهم عشرين مرة تحفظ لك فيهم ثلاث اربع اجزاء قرآن يفرقوا معاك في قلبك في رمضان مين ناوي يروح يسجل في التحفيظ في مسجد الصديق الاسبوع ده يرفع ايده مين ناوي يروح يسجل مش اللي سجل اللي ناوي يروح يسجل ارفع ايدك ياه يبقى اخواني باذن الله موضوع التحفيظ باذن الله يعني عايزين نحافظ عليه زي عينينا ان شاء الله يعني من باب التكريم ورشه من الورش النسائيه اسمها ورشه ام المؤمنين حفصه بنت عمر الصوامه القوامه عاملين جدول محاسبه اسبوعي في الورشه يعني فضل ومنة الله ده جدول المحاسبه الاسبوعي لورشه من الورش النسائيه طبعا انا بقول الكلام ده عشان الشباب في الورش الرجاليه يغيروا شويه وعشان رغم ان النساء بداوا بعدنا الا ان هم سابقنا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى وبداوا يعملوا جداول تحفيظ وهيبداوا يعملوا حاجات جامده جدا ان شاء الله يا جماعه احنا نعمل مسابقه لاقوى ورشه سواء على النت او في الرجال او في النساء او اقوى ورشه على المستويات كلها فاحنا عايزين اخواننا في الورش الرجاليه يسخنوا ويبداوا يعملوا مع بعض مشاريع ايمانيه مش مشاريع اجتماعيه او تعارف او حب بس يبقى في مشاريع ايمانيه باذن الله سبحانه وتعالى يبقى قلنا افتح لي قلبك يوم الاربعاء عند الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق الغرفة الصوتية هيبدأ طريقة المحطات السبعة تحفيظ ديليفري عليها اللي عايز يحفظ او يحفظ يسجل تحفيظ الرجال في مسجد الصديق فكرتكم بيه تحفيظ النساء في الجمعية الشرعية هيبدأ استقبال البنات الاخوات ييجوا يوم الحد والاثنين يسجلهم ويعملوا المقابله الاولانيه من الساعه 10 الصبح للعصر ويوم الثلاث هيبدا التحفيظ الفعلي باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله من اول الجمعه الجايه الجمعة الجاية هيبقى على طول قبل رجب واحد رجب بحوالي أربع أيام فالجمعة الجاية هيبقى فعليا مشاريع الاستعداد لرمضان هتبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ نغير مسار الدرس بإذن الله بحيث ان 100 يوم الجايين يا رب يا رب ربنا القادر سبحانه وتعالى يبقوا كلهم قرآن في قرآن بإذن الله سبحانه وتعالى بحيث ان احنا نبدأ نتبنى بناء سليم في علاقتنا بالقرآن بإذن الله سبحانه وتعالى بكل قوة وبكل تركيز ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم نشكر الدكتور أحمد عبد المنعم على هذه الإضافة ربنا يبارك فيه وابقوا معنا في الورش الرجالية والنسائية والنتية بعد الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك